قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد تخيل لو تخيلي لو أنت يوم القيامة تخيل لو أنت واقف يوم القيامة وساعة الحساب والناس بينادى عليها واحد ورا واحد للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى أجمل نساء الدنيا حواليك محدش بيبص لهم أغنى البشر حواليك محدش بيبص لهم ملوك العالم حواليك محدش بيبص لهم تخيل واحد دخل يحاسب وبعد كده سحب على وجهه إلى النار أو دخل أو أخذ كتابه بيمينه أيا مكان وفوجئت ان الاسم اللي بيتنادى بعد كده هو اسمك انت وان انت داخل كل البشر بتبص لك انت قدام عينين كل البشر قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل عشان تعرض على الله قلبك ساعتها اتخلع من مكانه مش هيتخلع اتخلع من مكانه قاعد تفكر انا لو انا لو في ذنوب معينه اتعتبت عليها انا هالك هالك والعياذ بالله ضايع ضايع جهنم جهنم الذنوب الفلانيه الذنب اللي عملته وانا عندي 20 سنه والذنب اللي عملته وانا عندي 30 والذنب اللي عملته وانا عندي 50 انا لو اتحاسبت على دول هعمل ايه قلبك مخلوع من مكانه و70 الف ملك واقفين قوه تنفيذ اي حكم بيصدر تجاه اي بشر من من من, من الخلق تخيل وانت داخل في الجو ده والرعب ده والخواطر دي في صدرك والقلب المخلوع وتلاقي الملك سبحانه وتعالى بيناديك ادنوا مني ادنوا مني فتدنوا من الله سبحانه وتعالى تدنوا من الملك يدني عليك كنفه سبحانه وتعالى تخيل انت ساعتها بتفكر في ايه تخيلي ساعتها مشاعر قلبك شكلها ايه يقول لك عبدي اتذكر ذنب كذا يوم كذا تقول له نعم يا رب وخلاص لحم وجهك يسقط من الخجل ما انتش قادر تحتمل الخجل الرهيب عبدي هل فعلت ذنب كذا يوم كذا نعم يا رب أتذكر ذنب كذا يوم كذا نعم يا رب حتى إذا أقرك بذنوبك وانت واقف الملائكة قدامك وجهنم بين يديك والسلاسل وخلاص انت انت الوقت خلاص اقريت بكل ذنوبك وقدامك كل هذا العذاب تفاجأ بالله تفاجأ أن ربك سبحانه وتعالى يقول لك فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم الله أكبر الله أكبر الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب ان انت ربنا الحمد لله يا رب ان احنا لينا رب بالكرم ده وبالرحمة دي وبالعفو ده وبالحلم ده وبالجود ده الحمد لله يا رب ان, إن انت ربنا يا رب يا مولانا الحديث العظيم يا اخواني حديث الصحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاله راجل كبير خلاص راجل كبير وعاش عمره كله عمل كل حاجة وعمل كل الذنوب ومش متوقع ان هو ممكن يتاب عليه ورايح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له أرأيت أرأيت أرأيت رجلا فعل الذنوب كلها ولم يترك منها شيء ومش عايز يقول لنا من كتر خجله مش قادر يقول لنا بيقول له في واحد دي مشكلته مش قادر يعترف ان دي مشكلته أرأيت رجلا فعل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا ولم يترك حاجة ولا داجة هل لذلك من توبة ده ينفع له توبة ولا ما ينفعلوش توبة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أسلمت الرسول عرف ان هو قال له اما انا يعني لعله لسه بيتقرب انه يقول ان هو اما انا لو علي انا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفعل الخيرات وتترك المنكرات فيجعلهن الله لك خيرات يجعل ايه ايه اللي ربنا يجعلها خيرات يعني الرسول بيقول له لو انت بقى بعد الاسلام استقمت وبقيت كويس ربنا يجعلهم كلهم خيرات يجعل ايه يجعل الذنوب القديمه الراجل ذهل يا جماعه الراجل بهر ازاي الذنوب اللي انا جاي مرعوب عليها وبقول ان لا يمكن يكون لها توبه والعياذ بالله وفجاه انها ممكن تتبدل حسنات فقال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي ده انا عملت حاجات مصايب يا رسول الله قال نعم عليه الصلاه والسلام الراجل قال له وغدراتي وفجراتي قال نعم قعد يكررها الراجل مشي وقعد يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الرسول يا جماعه ما لما قالوا غدراتي وفجراتي ما قالوش غدرات ايه وفجرات ايه لا فصل الاول ممكن تكون حاجات كبيره او صغيره في حاجات تنفع وحاجات ما تنفعش الرسول قال له نعم ايا مكان من غير ما يسمع ايه اللي عمله ايا مكان قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم اسرفوا قد ايه يا رب يعني سنتين معصيه او ثلاثه او اربعه يعني مع اي اسراف مهما كان مهما عملت مهما عمل مهما اسرف عمره مهما عمل من كبائر قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمه الله ما تكتئبش ما تحزنيش انا ربك انا ربك ما دمت انا ربك ما دام ليك رب بالرحمه دي وبالمغفره دي ما تحزنش الله اكبر الحمد لله يا رب ان انت ربنا الحمد لله يا رب ان احنا لنا رب بالرحمه دي واللطف ده والمغفره دي والعفو ده والكرم ده قل يا عبادي الذين اسرفوا يا جماعه ما حدش بيرحم المسرف يا جماعه لو مريض سكر والدكاتره حذروه مره واثنين وثلاثه خرج من المستشفى بعد ما اقام فيها قام طالع على محل حلويات وقعد ياكل منه بعد كده طلع على جنينه مانجا وقعد ياكل منها بالليل ودوه المستشفى في الطوارئ مش عنده ارتفاع سكر في الدم ده عنده ارتفاع دم في السكر دمه بقى خلاص من كتر ارتفاع نسبه السكر بيموت وكل المضاعفات موجوده ساعتها الدكاتره ممكن اصلا ما حدش يعبره بالذات لو عبروه مره وجه ثاني يوم بنفس الحاله وجه انما ربنا بيقول لك ايه وذلك كل ليلة كل ليلة بيتنزل ويقول هل من تائب هل من مستغفر كل ليلة كل ليلة يعني لو الواحد قعد 100 سنة يعصب النهار ويتوب بالليل ربنا يقبله البشر ما بيعملوش كده يا جماعة الحمد لله ان ربنا هو ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله يا جماعة كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء وسعت ازاي يا رب يعني قد ايه يعني الرحمة تسع قد ايه وسعت كل شيء وسعت الشاب اللي كان بيطلع رحلات في الكلية بتاعتهم ويفسد الشباب والبنات عشان يكسب فلوس ووسعت الشاب اللي عنده هار كذا hard disk كلهم افلام قذرة ومصمم ان كل الشباب يتفرجوا عليهم شيطان من شياطين الانس ووسعت اللي كان اللي, اللي كتب مقالات شتيمة في الاسلام ووسعت اللي حارب الدين ووسعت اللي فتنت الشباب ووسعت المغ... الم... المغني اللي فتن ملايين الشباب قبل ما يتوب ووسعت المنتج اللي كسب ملايين الجنيهات وخسر مليارات السيئات ووسعت الشاب اللي كان كل ما يجي شاب جديد في الكليه الخاصه اللي هو فيها ومعاه عربيه يجيب له ازازات خمره ويجيب له مخدرات ويجيب له عشان يضيعه ويفسده ويدمره ووسع كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء الله اكبر الله اكبر الحمد لله يا رب ان انت ربنا الحمد لله يا رب دي لنا رب بالكرم ده وبالرحمه دي وبالمغفره دي وباللطف ده وبالجود ده الحمد لله يا رب لا تقنطوا من رحمه الله ما يبقاش ربك بالرحمه دي وانت تقنتي وتيأسي ابدا يا جماعه ربنا ارحم الراحمين سبحانه وتعالى شوف بيناديك بيقول لك عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء عنان السماء اللي هو السحاب يعني ايه يعني قعدوا يكتبوا عليك ذنوبك ملت ورقه وبعد كده ورقه وبعد كده ملزمه وبعد كده كشكول ودفاتر على دفاتر كلها احصاء لذنوبك لحد ما الدفاتر وصلت لعنان السماء يعني ايه ده يعني ده واحد ما بياخدش راجع ده واحد عاش حياته منطلق ليل نهار في معاصي بلا توقف معاصي بلا توقف وفي النهايه بلغ الذنوب عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي الله اكبر ايه الرحمه دي ايه الكرم ده ايه المغفره دي الراجل اللي قال للنبي عليه الصلاه والسلام وغدراتي وفجراتي لما النبي قال له نعم عليه الصلاه والسلام مطلقا نعم نعم الراجل مشي يقول الله اكبر ما شكرش النبي عليه الصلاه والسلام لانه هو عارف ان دي رحمه الخالق خالق مش مخلوق ما شكرش حد قال الله اكبر يعني انا عمري ما شفت رحمه اكبر من الرحمه دي عمري ما تخيلت كرم اكبر من الكرم ده عمري ما تخيلت جود وعفو اعظم من الجود والعفو ده الله اكبر الله اكبر ما اعظم رحمه الله سبحانه وتعالى اخواني في الله زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال في الحديث الصحيح ومن هم بسيئه فلم يعملها ها هم بسيئه فلم يعملها يكتب ايه سيئه واحده لا ما كتبش حاجه لا كتبت له حسنه كتبت له حسنه نسيت في متن الحديث امبارح كتبت له حسنه يعني مش بس ما كتبش عليه ده حسنه يا اخواني يعني شاب كان رايح رحله معينه شاب كان ناوي على حاجه من العيد شاب كان طالع طلعت مخدرات بنت كانت ناويه على مكالمه ولا كان ناوي يدخل على شات ولا ورجع حسنه يا اخواني عند الله الله اكبر ما ارحم الله وما اكرم الله وما اعظم الله عايزين الليله نتكلم يا اخواني نتكلم عن معامله ربنا ليك شكلها ايه معامله ربنا لينا معامله ربنا للعاصي فما بالكم بمعامله ربنا للطائع معام ازاي ربنا عامل العاصي عشان نعرف من يستحق الحب مين اللي يستحق قلبك مين اللي يستحق انك تجري عليه وانك تلهف عليه مين يا اخواني مين يستحق الحب مين يستحق التضحية من يستحق ان حياتك وحياتك كلها تبقى ليه شوفوا بيعامل العصر الاول ازاي اول حاجة بعت لنا 120 الف رسول ونبي 120 الف رسول ونبي اللي علم ال 120 دول مخلوق واحد بس اسمه جبريل نزل لل 120 الف يعني تخيلوا ان ربنا يهيئ لك مخلوقات وبشر يبذلوا مجهود قاتل قاتل عشان انت تعرف دين ربنا طب ربنا بعتهم لينا ليه عشان ما انتهش عشان تعرفي طريقه وعشان يدلك عليه عشان ما تتوهيش وانت عايزه توصلي له سبحانه وتعالى لولا الرسل دول كنا زمانتنا فاحنا في جهنم وينزل جبريل والبشر يكذبوا الرسول ويبعت ربنا اللي بعده ويكذبوا النبي وربنا يرسل اللي بعده بعد كده بعد ال 120 الف رسول ونبي ربنا ينزل سبحانه وتعالى ملائكه في الارض عشان تحفظنا من الشياطين والا الشياطين كانت ضيعتنا الشياطين كانت دمرتنا ولكن ربنا الحفيظ سبحانه وتعالى وبعد كده ربنا يرسل لك رسائل ربانيه طول ما انت بتعصب يرسل لك رسائل ربانيه يوقفك ويذكرك بيها وبعد كده ربنا ينزل لنا القران 6 6236 آية 6236 شمس منورة عشان حياتك تبقى كلها نور عشان طريقك ليه يبقى كله نور عشان ما يبقاش عندك لبس في أي حاجة بعد كل ده يا جماعة كان المتوقع ان العاصي يتنسف ان العاصي يروح جهنم لا خالص يا جماعه العاصي يكتب عليه ذنب واحد اللي بيذنب يكتب عليه معصيه واحده بس طب يا رب اللي بيطيع اعجب حاجه في الدين ان اللي بيطيع له جزاء اصلا يعني الوقت انا كسرت اشاره مرور 500 جنيه غرامه طب انا عديتها صح كل اشاره بفلوس سبحان الله كل طاعه بفلوس رغم ان دي اوامر سيدك ومولاك اصلا ولكن كل حسنه بحسنه يا رب بعشرة بعشر حسنات بعد كده يؤمر ملك السيئات اللي بيكتب السيئات عليك وعليكي انه ما يكتبش لمده ست ساعات ليه يا رب ده بيعصيك اكتب يا رب لا يمكن يرجع يمكن يتوب يمكن تفوق رغم ان مليون ذنب قبل كده وما فقتش بس كل ذنب له ست ساعات وبعد كده لو بعد الست ساعات خلاص الذنب ثبت لا لو استغفرت يغفر ولو ولو طلبت العفو يعفى ويمحى تاني خالص طيب ولو عملت حسنة تضيع سيئة لا تضيع عشر سيئات عشر سيئات يا إلهي ده كل دي معاملة ربنا للعاصي أمال معاملة ربنا للطائع أمال معاملة ربنا للي مقبل عليه أمال معاملة ربنا للي مقبلة عليه يعمل لهم إيه يا جماعة تخيلوا يا إخواني بعد كده طيب لو أذنب بقى ومرضاش يرجع مرضاش قاعد يعمل ذنب ورا ذنب ورا ذنب ومش عايز يرجع يعمل ايه اول حاجة يا عبدي يفضل يناديه عبدي انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي تعال وعيش حياة تانية وافتح صفحة جديدة وهقبلك طب افرض العبد العبد برضه ما جاش عبدي انك ما استغفرتني لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي لو ذنوبك قد ايه طب استغفر طب توب طب اندم طب دمع التوبة طب وبعد كده طب لسه ما استغفرش عبدي لو لقيتني لا تشرك بي شيئا ربنا برضو يغفر لك على ما كان منك ولا يبالي بس تعالي وانت قلبك ما فيهوش غيري تعالى وانت قلبك ملوش شريك فيه غيري تعالى يناديك وبعد كده ما جتش يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ما تبتش بالنهار طب في فرصة بالليل ما تبتش بالليل طب بكرة كمان طب ما جتش يتنزل كل ليلة ويقول هل من مستغفر فاغفر له ففورا هغفر بس قوم واطلب هل من تائب فا فاتوب عليه فورا اتوب عليك بس قوم واطلب وذلك كل ليلة كل ليلة يتنزل انت ممكن طول الليل بتعصي وهو بيناديك وانت بتعصي وانت قلبك قلبك مش حاسس بنداء لبيك يا عبدي وبعد كده ما يفضحكش ما يفضحكش انت لو ذنوبك كان لها ريحه ما كانش حد عاش معاك ربنا يعلم عنك حاجات لو حد عارفها ما حدش هيعيش معاك صحيفتك لو ربنا كشفها للناس ما حدش هيطيقك ما فضحكيش وانت بتعصيه ما فضحكش سترك سبحانه وتعالى زي واحد واقف في اتوبيس ولا المثل الاعلى حرامي قام جاي وقعد يسرق المحفظه بتاعته من جيبه فمش بس مش ب... تخيلوا فهو مرضاش يعمل حاجة مرضاش وكمان مرضاش ان هو يقول للناس ان في حرامي بيسرق عشان ما يفضحش الحرامي عشان ما يفضحش تخيل وانت بتعصي مش عايز يفضح لا يريد انه يفضحك يستر عليك هو اللي يستر عليك هو اللي بيعصى سبحانه وتعالى وبعد كده والذنوب لسه شغالة لو وقعت في زنقة لو وقعت في زنقة قال لك ما تقولش ما تقولش يا رب انا ليا هم كبير قول يا هم انا ليا رب كبير وانت في الزنقه روح واطلب منه هتلاقيه برضه بيديك يعني انا لو واحد بي ما بيسلمش عليا ووقع في زنقه فجه يخبط عليا ويضحك في وشي واحد اتصل بيا قال لي ده جاي عشان موضوع عايزه وبعد كده هيرجع تاني ما يسلمش عليك اقابله كويس ربنا يعلم انك جاي عشان طلب وهتسيبيه تاني عشان امتحان اخر السنه وهتسيبيه تاني وبرضه يجيب طلبك وما يمنعش رزقه وانت بتعصيه ويعطيك ويكرمك والذنوب طالعه ورا الذنوب ويرتب لك الهدايه كمان يرتب لك احد الشباب مره وانا رايح يعني رايح احد الافراح يعني عشان اقول فيه كلمه وبارك لل... ل... ل... ل... لاهل هذا الفرح لقيته معدي بالعربيه قال لي طيب اوصلك وصلني سمع الكلمه بعد كده رحنا كنا بنصلي في مسجد فصلينا مع بعض وصلينا قيام ليل و... فبيقول لي في الاخر انا كنت رايح اعصي ربنا انا اصلا كنت رايح مشوار في المعصيه يعني انا انا برتب ان انا اعصيه وهو بيرتب انه يهديني يرتب ويبعت رسائل ربانيه ولو ابتلاك يبتليك عشان يرجعك مش يبتليك عشان يدمرك ولا يحطمك ده كل ده طب لو استمرتش في المعصيه اكتر يفتح لك اوكازيونات رهيبه يفتح لك مواسم مغفره رهيبه زي رمضان رمضان الى رمضان كفاره يفط على رمضان من بره من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليله القدر غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من من ذنبه ويقول الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما والصلوات ما بينها البعض كفارة لما بينهما طب انت عايز تعوض اللي فاتك سبحان الله وبحمد بنخلة في الجنة 12 ركعة نفل البيت في الجنة عوضوا تعالوا يلا كل ده طيب لو انت فضلت تذنب وتذنب وتذنب وبعد الذنوب ده كلها رجعت بعد الذنوب دي كلها قلت خلاص انا راجع لك يا رب هتعمل ايه بعد الذنوب دي كلها قررت انك ترجع لربنا سبحانه وتعالى باذن الله يعمل لك ايه اول حاجه يفرح بيك في حديثنا الله افرح بتوبه احدكم حديث الدبه اللي اللي, اللي هربت من صاحبها وسابته ففي روايه من روايات الاحاديث الحديث ان الدبه علقت الخطام بتاعها في شجره فوقفت مكانها فهو بيدور عليها لقاها ماسكه في شجره الشجره دي ربنا حطها في طريق كل واحد مننا وهو بيعصي كل واحد قاعد دلوقتي في يوم من الايام ربنا حط له شجره في طريقه حاجه موقف مرض ابتلاء مشكله رساله وقفتك وقفتك مين اللي مين اللي رحمك مين اللي جابك تاني بعد ما هربت مين اللي رجعك تاني الكنف والحماه سبحانه وتعالى يبقى لو رجعت يفرح بيك وكمان يكرمك ويعطيك انه كان بي حفيه يستقبلك بحفاوه احد اخواني كان عنده ثقب في درس من دروسه عامل له الام رهيبه بيقول اول ما التزمت واستعملت السواك سبحان الله العظيم ذهبت كل هذه الالام يحتفي بيك وكمان طب انا جاي معذب يا رب ليه اصل انا يا رب انا يا رب عملت سدوم كتير اعوض الكلام ده امتى لا ده انت كل سيئاتك ابدلها لك حسنات يعني ايه يعني ملف السوابق بتاعك يتقلب شهادات تقدير يا ربي كل ده يا رب كل ده يا جماعة بعض العلماء في قول الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وفي نهايتها ثم تاب عليهم قال لك ربنا قال الآية اللي قبلها لقد تاب الله على النبي والمؤجرين فقالوا ليه ربنا جاب دي قبل دي قال لك لأن ربنا لو قال على الثلاثة دول أنا تبت عليكم بس ممكن قلبهم يتكسر إن دول الوحاد اللي أذنبهم وسط الجيش كله فربنا جاب التوبة للكل حتى النبي عشان يجبر قلب التائب ويقول لك قل يا عبادي الذين أسرفوا مش قل يا سرق ولا يا قتل ولا يا زنا لا يا عبادي أنت لسه عبدي أنت لسه عبدي وحبيبي أقبل على مولاك تخيلوا إخواني تخيلوا بعد اندقات كل ليلة لما ترجع لربنا سبحانه وتعالى يعمل لك ايه ويقبل منك شبر واحد من تقرب الي شبر شبر طب قرب شبر بس وانا هوريك كانك بتحفر شبر في الارض تلاقي شنطه ذهب طب احفر بقى زراعه هتلاقي منجم ذهب وكل ما تحفر هتلاقي اكتر معامله ربنا يطلب منك شبر عشان ما يصعبش عليك وفي اول التوبه رغم انك جاي قلبك اسود يملاه بالايمان ليه يا رب يعني الواحد بيسميها سنه العينات المجانيه للتائبين الجدد انه الاول يدوقك الايمان رغم انك ما عملتش حاجه لسه ليه عشان تدوق جمال الطريق وعشان تجتهد في تحصيل الايمان ده طول حياتك بقى مش في الاول بس تخيلوا يا جماعه تخيلوا كل ده ربنا يعمله للي رجع للي تاب امال يا جماعه اللي فضل عمره كله مش عايز يرجع بقى اللي فضل عمره كله مش عايز يرجع وفي النهايه جايب بعد ايه في الاخر قلت لكم الحديث اهو في البدايه الراجل اللي جه للنبي عليه الصلاه والسلام راجل كبير عجوز بيقول له يا رسول الله ارايت من عمل الذنوب كلها ولم يترك منها شيئا ولم يدع حاجه ولا داجه ما سابش اي حاجه ما سابش كبيره ولا صغيره ما سابش اي ذنب من من كل الذنوب والكبائر يا رسول الله وغدراتي وفجراتي ده انا ياما عملت ده انا ياما عملت مصايب ده انا ياما عملت بلاوي الرسول عليه الصلاه والسلام ولا يساله اصلا ايه هي يقول له نعم خلاص خلاص بس انت تفعل الخيرات وتترك المنكرات خلاص تفعل الخيرات تفعل الخيرات وتترك السيئات بس خلاص يبقى الموضوع كده خلص وربنا يجعلهن كل كلهن لك خيرات من عنده سبحانه وتعالى رحمة ربنا بالعصاة ازاي ربنا عاملك اذا كانت دي معاملته للعاصي امال معاملته للطائع ايه طب لو انت ما لحقتيش تتوبي من كل ذنوبك ولسه عليك ذنوب ورحت ليوم القيامه يعاملك ازاي لما يدني عليك كنفه ويقول امتي انا اذكرين ذنب كذا يوم كذا تقولي نعم يا رب يقول لك فاني سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم يا سلام على رحمتك يا رب يا سلام على كرمك وجودك وحلمك ورأفتك ومغفرتك يا رب يا سلام حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجل يوم القيامه هيموت على حسنه لسه له حسنه كفه السيئات طبط بفرق حسنه واحده لو حسنه كفه الحسنات تطب يلف يوم القيامه ما حدش يرضى يديله اي حسنه هيدخل جهنم بسبب حسنه واحده فرط فيها في الدنيا يقابل واحد معهوش غير حسنه واحده وكل اعماله سيئات ورايح جهنم فيقول في فيطلبها منه فيقول له خلاص انا الحسنه ديت مش هتفرق معايا حاجه انا كده كده والعياذ بالله يعني رايح جهنم يديله الحسنه ويبقى له سبحان الله فيقول الله لست اكرم بعبدي مني لست اكرم بعبدي مني ويأمر ان الاثنين يدخلوا الجنة يا سلام يا رب على رحمتك يا رب يا سلام على رحمتك يا رب لما واحد على القنطرة يجي يدخل الجنة واحد يقول له انت ظلمتني هات كل حسناتك خلاص هيترمي في جهنم تاني ربنا يرفع قصر لل- للمظلوم ويقول له اعفو عن اخيك وخذ هذا القصر فلما يرضى يقول خذ بيد اخيك وادخل الجنة يا سلام يدخلوا الجنة اخوان برحمة الله سبحانه وتعالى بعد ما الكل بيشفع والنار لسه مليانة بشر ربنا يقول شفع الانبياء وشفع المرسلون وشفعت الملائكة وشفع الصالحون ولم تبق إلا شفاعة أرحم الراحمين فيخرج من النار أقواما لم يفعلوا خيرا قط أرحم الراحمين الحمد لله يا رب ان انت ربنا الحمد لله يا رب ان احنا لنا رب بالرحمة دي والرأفة دي والمغفرة دي والكرم ده الحمد لله يا رب ولكن ولكن ربنا عاملنا كده ودي معاملته بالعاصي امال الطائع امال لو اقبلت امال لو تبت امال لو عبدت امال لو عشنا عشانه امال لو اقبلنا عليه عملنا ازاي طب اذا كانت دي معاملته لينا احنا معاملتنا ليه احنا عاملنا ربنا ازاي احنا فينا ناس يا جماعه عملت ربنا زي الشريك المخاون والعياذ بالله زي الشريك المخاون اقبل ولا تخف لا امني وانا اقبل لا لا لا, لا هات لي العريس وانا اتحجب لا لا لا, لا هات لي الفلوس وانا اتقيك لا يا جماعة احنا عملنا ربنا ازاي احنا ارتكبنا جرائم في معاملة الله سبحانه وتعالى ارتكبنا جرائم في معاملة الملك سبحانه وتعالى يبقى قصاد المعاملة دي احنا نعامل ربنا كده قصاد المعاملة دي انت عملتيه ازاي اعرضت عنه كم مرة كم مرة سترك وانت عصيتيه كم مرة اكرمك وانت عصيته كم مرة اقبل عليك بنداء وانت اعرضت كم مرة نداك وانت ما لبتش كم مرة كم مرة احنا عملنا ربنا معاملة شكلها ايه يبقى لازم يا جماعة لو احنا فعلا لو احنا عرفنا معاملة ربنا ورحمة ربنا وحنان ربنا وكرم ربنا ساعتها هنفهم بقى الندم الرهيب اللي ندموا الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا وعلى الثلاثة اللي كانوا مطاعين بس عملوا المعصية دي الذين خلفوا كانوا في الأول في الصفوف الأولانية والمعصية رجعتهم لورا في قراءة تانية الذين خالفوا خالفوا الأمر في قراءة تانية الذين خلفوا خلفوا الوعد انت منكم من ربنا عهد على الطاعة لما قال لك ألست بربكم وقلنا بلى شهدنا شهدنا يا رب على وحدانيتك وعظمتك وجلالك وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا حتى فضلوا يرجعوا ورا فضلوا يبعدوا عن ربنا فضلوا يتأخروا فضلوا في العذاب الرهيب ده اهو حتى إذا لغاية ما حصل الشعور ده لحد ما فاقوا لحد ما النها- الندم اشتعل في قلوبهم لحد ما عرفهم مين حبيبهم سبحانه وتعالى ومين عدوهم لحد ما عرفهم لحد ما ضميرهم ات- ضميرهم التهب جواهم ازاي ربنا بعد كل النعم ديت احنا نعمله كده وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت تخيل الارض قعدت تضيق من حواليك حواليك لحد ما بقت زي ال- زي القبر اللي دق على واحد لحد ما اختلفت عليه اضلاعه تخيل الارض قعدت تضيق من حواليك لحد ما بقت سجن حواليك الجدران خلاص انا هتموتي يا رب الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم عليهم زي وحوش هجم على حد زي سجن هاجم على حد من كل الجهات ضاقت عليهم الارض بما رحبت خلاص ذنوبنا حصرتنا يا رب ذنوبنا قفلت السكك كلها في وشنا يا رب ذنوبنا خلت الدنيا سودة كلها يا رب ذنوبنا بعدتنا عنك يا رب الارض بقت ضيقه الارض بقت قبر الارض بقت سجن احساس الندم القاتل احساس الندم الرهيب انا ازاي عصيتك يا رب انا ازاي انت عملتني كده وانا عملتك كده يا رب ازاي وضاق حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت فضلوا كده لحد ما جه الشعور ده وضاقت عليهم انفسهم نفسه بقت سجن هو محبوس جواه نفسه ضاقت عليه ما عادش طايق حد ما عادش طايق يكلم حد ما عادش في حاجة بتفرحه ما عادش في حاجة بتبهجه ماشي حزين ماشي مكتئب ماشي هيموت ما عادش في اي حاجة حاسس لها بلذة ما عادش حاجة في الدنيا ليها طعم عايش مغلوق ضاقت عليهم انفسهم هيموت ما فيش مكان بيسعه ما فيش حاجة بتبهجه ما فيش حاجة بتفرحه وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه الملجأ ده لما دولة تغير على دولة وتضرب بالقنابل يقولوا للناس استخبوا في ملجأ عارفين ان ذنوبهم هتل- هتهلكهم زي القنابل عارفين ان ذنوبهم هتضيعهم وظنوا اي ايقنوا ان لا ملجأ من الله الا اليه الا اليه يعني ما فيش امل غير ان انا ارجع لك يا رب غير ان انا امشي في طريقك يا رب غير ان انا ارجع تاني على سبيلك وصراطك يا رب ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم سابهم خمسين يوم كاملين سابهم ليه ليه ساعات تقول يا رب اغفر لي وربنا يسيبك فترة عشان ندمك يطهر قلبك دموعك تغسل قلبك ندمك يطهر كل المعاصي اللي انت عملتها ندمك يحرق كل الذنوب اللي جوه قلبك ثم تاب عليهم ليتوبوا اخيرا الابواب اتفتحت وابواب الرحمة اتفتحت وابواب السماوات اتفتحت وابواب الجنات اتفتحت اخواني في الله ما ارحم الله ما اكرم الله ما اعظم الله الحديث ال- اللي قلت لكم امبارح ف- بعد الفطار وبعد التراويح لما العبد يلتفت في الصلاه فيقول الله الى خير مني مين ارحم مني الى ارحم مني الى اكرم مني الى اعظم مني الى اجود مني مين مين ارحم بك منه مين اكرم عليك منه مين الطف بك منه مين يا اخواني يا اخواني الى خير من الله إلى أرحم من الله إلى أعظم من الله اسألي نفسك إلى خير مني تعيش عشان مين وتعيش عشان مين وتضحي عشان مين ربنا سبحانه وتعالى التوبة يا إخواني اللي احنا بنتكلم فيها من أول رمضان التوبة ده أعظم قرار هتاخديه في حياتك التوبة دي اعتراف منك لربنا ان انا كل حاجة كانت في حياتي غلط كل معاملتي ليك كانت غلط يا رب كنت بتتنزل في الثلث الاخير وانا نام يا رب كنت بتأمرني وانا ما نفذش انا يا رب هغير كل حاجة انا يا رب هغير كل شيء انا معترفة ان انا ما كنتش استحق ابقى انسانة اصلا انما من النهاردة يا رب انا هغير كل شيء يا رب من النهاردة يا رب معاملتي ليك يا مولاي وربي وسيدي وحبيبي والهي وحصن حصني وكنزي وزادي وبغيتي ويا رب يا غايتي يا رب في الحياة من النهاردة معاملتي هتتغير يا رب هبقى نعم العبد لنعم الرب هبقى نعم العبد لنعم الرب هبقى نعم العبد لنعم الرب سبحانه وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا اللهم تب علينا لنتوب اللهم ايقظ قلوبنا اللهم احي قلوبنا اللهم احي قلوبنا بمعرفتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ارحمنا ارحمنا من ذنوبنا وشهواتنا يا اكرم الاكرمين اكرمنا بطاعتك يا تواب تب علينا يا غفار الذنوب اغفر لنا ذنوبنا جميعا يا رب اقبلنا على ما كان منا يا رب افتح لنا ابواب رحمتك يا رب اقبلنا يا رب اهدنا ويسر الهدى الينا اللهم اغفر لنا غدراتنا وفجراتنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها اللهم يا ارحم الراحمين نتوسل إليك أن تتوب علينا وأن تغفر لنا وأن ترحمنا اللهم تب علينا جميعا الآن اللهم أعتق رقابنا من النار الليلة اللهم أكرمنا بطاعتك ولا تهنا بمعصيتك اللهم يا ربنا تبنا إلى الله تبنا إلى أرحم الراحمين ورجعنا إلى أكرم الأكرمين وندمنا على ما فعلنا في جنابك يا عظيم وعاهدناك على أن لا نعود إلى الذنوب أبدا اللهم اقبلنا على ما كان منا واغفر لنا وتب علينا اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلل سخائم صدورنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا إنك ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب
شلت الذنوب الوان ورجعت لك ندمان شلت الذنوب الوان